يا ربي توب يا ربي توب يا ربي توبة نصوحة لعبدك المسكين مذنب وعاصي يا رب مش عارف طريقي فين مذنب وعاصي مش عارف طريقي فين سباعي عملته ألم وحبري دمع العين عايش في دنيا الألم دنيا ما بين همين هم الحياة يا قلبي وهم العباد الاثنين بكتب أسايا وعزالي ودموعي علي شهدين صابر على الصبر يا قلبي والحكم ما بين حكمين والدنيا حالها كده دامت يا قلبي الغين العين بتبكي والقلب يشكي واحترتي ما بين الاثنين امشي وراك يا قلبي ولا امشي وراك يا عين امشي وراك يا قلبي ولا امشي وراك يا عين قالوا لي سيبك من العيون سيبك من العيون ده القلب دخله عين نزلت بحر الصفا وجدت للصفا بحرين بحري مالوش اخر وبحري وله شطين الصفا واختم وراق الشراب وتجلت لك وزال العتاب وخلعنا العزار روحي منها جهار وأتانا من الحبيب الجواب ثم نادى لنا هلم إليه وادخلوا الباب أنتم الأحباب ودخلنا حامها وسكرنا وشربنا من شراب فلذ هذا الشراب من شراب فلذ هذا الشراب خمرة عتقت لنا من قديم يا لها شربه وفيها الصواب فهي بحر وما سواها كموج وهي زخر والعالمين حباب أشرقت أبرق أضاءت نار عتقت روقت وطابت وطابت يا رب يا ربي أنت الذي تعلم وغيرك لا انت الحنين يا ربي برضو وغيرك لا فوضت امري اليك من قلبي وغيرك لا اشكي اليك ذلتي يا ربي وغيرك لا شو احكم بطبعك وطبع غيرك لا احكم في ملكك وملك غيرك لا وان شهدوك الشهادة لازم تقول الحق لازم تقول الحق دنيا دنيا الفنا واللي عليها لا مادام دخلك سليم لازم تقول الحق الدنيا فيها محكمة فيها المال إذا كان آه يا دنيا آه يا دنيا الدنيا فيها محكمة فيها المال إذا كان تبقى حرامي وتجيب محامي إذا كان شاهد الزور تقول له تعالى وانا ادفع لك وشاهد الزوم تقول له تعالى وانا ادفع لك والاخره فيها محكمه من فيها يدفع لك لا المال ولا الجاه ولا الوسطى تنفع لك غير عملك الزين امام المعين يدفع لك تضرب تروح فين من عذاب الله يا حرامي تهجم في نص الليل والناس نايمين يا حرام تاكل مال اليتيم وتقول عليه موت يا حرام ويوم القيامه يقول لي اشفعني يا رسول الله يقول لك هات اللي كلته يا حرامي ايه اللي رماك على المر والحلو فيك منه امر منه اماني يا قلبي امر منه رمان مدام دواي منك الدنيا كاس يا قلبي والكل شارب منه تيجي اللي كاس وعذاب شرب العذاب منه وفيه اللي كاس وألم شايف الألم منه وفيه اللي كاس هموم وفيه اللي كاس هموم والهم شارب منه عامل الصبر تاج ببيع واشتري منه عامل للصبر تاج ببيع واشتري منه الاهل باعوني والاخ ما جاي منه فوضت امري اليه فوضت امري اليه يا عالم السيرات يا صاحب القدر يا صاحب القدر يا مانع البلاء تشفي كل مريض وتسود الرحمات تشفي كل مريض وتسود الرحمات على كل عاصيكم وترحم الأموات يلي بسطت الأرض ورفعت السماوات يلي بسطت الأرض ورفعت السماوات الدنيا دنيا بيوت واللي عليها من فات دنيا دنيا بيوت واللي عليها من فات كفاية ألم وجروح كفاية كفاية ألم وجروح كفاية طب وعيادات الأخ والصاحب الأخ والصاحب والمل الشفاعات والمل الشفاعات ادخل باب القرآن واعرف الآيات ادخل باب القرآن واعرف الآيات امشي بطريق النور امشي بطريق النور ابعد عن الظلمات والظالم لليوم والظالم لليوم عيني وليك نهايات الظالم لليوم الظالم لليوم لابد من النهاية يظلم ويظلم ويظلم والآخرة فيها حسابات والآخرة فيها حسابات يا سيدنا الحسين زين العابدين نادي يا بكربك نادي على القدس يا أبا العين يا سيد إبراهيم يا أبا العلم السيد زين السيد زين عداها عطونا فحال جدها المصطفى من قلبنا الصلوات جدها المصطفى جدها المصطفى وعليه الصلوات مع سيد الشهداء مع سيد الشهداء سيد الشهداء بالباب الأخضر بالباب الأخضر نادي أم الحنان فاطمة يا نبوية فاطمة يا نبوية دوس عن نفسي دوس النفس أمارة ابعد عن دنيا الألم ده الصبر على البلاء ده الصبر على البلاء آه من الدنيا وعذاب الدنيا ومرار الدنيا والأرض فيها خلفاء أنا ذنبي إيه أنا بيدي إيه أنا ذنبي إيه الدنيا غرتي وبالملهتي يا دنيا غرتي وبالجمال لهتي حتى أهلي نشتي وأنا وأنا بيدي إيه أنا اللي مليت الكاس أنا اللي مليت الكاس حر وحلو يا ناس أنا اللي مليت الكاس حر وحلو يا ناس جنون الحب أساس والعقل حصل له غواس وأنا وأنا وأنا بدي إيه قلبي تو قلت يا قلبي تو قالوا الما وشوف قلت انا دايب ذوق مقدرش احب واتوب وانا وانا ذنبي ايه حبي مش بالايد ده القلب اللي بريد الحب مش بالايد ده القلب اللي بريد ده بيت من حديد وانا وانا وانا بدي ايه صبر على العادة المر عندي شرف صابر على العادة المر عندي شرف مش أحلى من الأحباب وأنا ذنبي إيه يا ما صبرت يا عين والدمع على خدي يا ما صبرت يا عين والدمع على خدي ما بين أغط وقليل وانا وانا بيدي ايه جمالي برك والعواجب فتشوا روحي جرحي كبر والعواجب فتشوا روحي واللي عملته يا عيب يا عيب على طول الزمان راح الكل باعون اخويا وصاحبي والخل والاهل ظلموني وشارب مرار خل طبيب المبالي حضر كشف عن جرحي ووصف لي وصف لي جرحي ده ولقيت المر اريح لي ابعد يا طبيب عني لطيبك ما يلزمني حتى دواك اللي وصف تعب قلبي ما ريحني انا سمك هم المي هم الغرم والحنيه أنا سمك هم المي هم الغرم والحنية ما اقدرش اطلع من المي وغير حبايبي ما يلزمنيش يلي جرحت الفؤاد اللي جرحت الفؤاد قل لي سبب جرحه ايه اللي جرحت الفؤاد قل لي جرحته ليه طول عمري صابر يا قلب وفي الجرح انا ذنبي ايه لا انا بروح لطبيب والدواء مالي بيه والله لا اشكر يا قلبي وألمي أرضى بيه وتحمل الصبر يا قلبي وألمي أنا اللدوي صلى عليك الله يا على قلبي صلى عليك الله يا السماء شو الله مع سماواتي مدر علي أنا إن وصلت مقاما لأمرض خفيني في عتبتي وقل عين انظري يا عين عين عين يا عين عين يا عين يا عين عيني عليك يا عين عين الصبر يا عين عين الصبر يا عين عين الفراق يا عين قالوا عين بتجرح وعين بتفرح قالوا عين تجرح وعين بتفرح وعين ترضيني وعين ترضيني في دنيا الآلة يا رب ترضيني عايش على الكلمة والروح تناديني كلمة تضحكني كلمة تبكيني كلمة تجرحني كلمة تداويني كلمة تغرقني وكلمة تنجيني كلمة تحزني وكلمة ترضيني كلمة تصبرني كلمة تقسيني آه من الكلمة والمعنى يرضيني قالوا الحياة كلمة قالوا إن ده كلمة قالوا الصدق كلمة الكذب من كلمة والصدق من كلمة والحب كلمة والنظرة كلمة والنظرة كلمة أنا نذر على أنا إن وصلت مقامك لا مرغا خذيني في عتبتك وكل عين انظري وتمتع هذا ضياء هذا ضياء الكون من وجهتي صلى عليه عيسى المسيح رآه في إنجيل وكذلك لي رآه في توراتي غافل الحسود ففزت منه بنظرتي يا ليته يا ليته يتأنى في غفلة حبيبي حبيبي يا أبا العالمين هشمي يا هشمي يا هشمي يا أبو حلاوة أحمد يا أبو عويضة أحمد يا أبو عويضة مدد يا مدد مدي على المرجرجس نادي على الأنوى نادي على الأنوى ادخل ببال الحب القلب ناديهم دول رجال الله والله راضيهم رضي الله عنهم من قلبي ورضيهم أصل الحنان هم وأنا عاشق ليهم نافذين العابدين أسس مبانيه نافذين العابدين أسس مبانيه نادي أمير الجيش شبل الأسد فيه دول ولاد النبي دول ولاد النبي أصل النبي فيه دول ولاد النبي أصل النبي فيهم نادي على سكينة بالقلب ترعيهم نادي على سكينة القلب ترعيه نادي على رقية عين الحنان فيهم عين الحنان فيهم على ابن حنفية عين أخي ليهم دول ولاد النبي نادي أبا العين نادي سعد الدين يا زعفران يا زعفران بالحب نديه نادي يا ابو تريا عين الحنان فيهم اصل المدد علمهم والدرس ينبيهم والدرس ينبيهم لما نالوا العطاء زاد العطاء فيهم لما نالوا العطاء زاد العطاء فيهم اصل الحنان هم وانا عاشق ليهم نادي على الامامين الشافعي والليسي الشافعي والليسي مدارس تنبيهم دعمنا للاسلام لكن السلام فيهم نادي يا ابن الفارق بالعشق يرويهم نادي يا ابن العربي شف الغرام فيهم نادي يا ابن العربي مالك يا خليفيهم صدره على البلاء عين البلاء فيهم مدارس الحب معا بالعلم عاش فيهم علمهم ربنا سقاهم ربنا يا الله يا الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل الليل أغورا وفي السما زار نجم واللي ليه حبيبي ينادي يشوف في العطا نجم يشوف في العطا نجم يدخل ببان الحب وينادوا على اسمه مدام سليم جواه عن يكتب ألم اشرح يا ألم اكتب يا ألم من قلبي اشرح لك احكي لك على دخلي والشو انا اشرح لك اكتب وانا مليت اكتب وانا مليت والشرح يوصل لك اكتب وانا مليت والكاس انا ملهلك اشتك من قلبي اشتك من قلبي والشوق انا انتهي افتح لك باب روحي وبروحي انا اندهي اكتب يا قلم اشرح يا قلم اكتب يا قلم اشرح يا قلم اكتب يا قلم وامشي وسط الناس شوف ده وشوف ده واللي جرى للناس لا الاخ بيميل لاخوه لا الاخ بيميل لاخوه والهم جوا الكاس اكتب يا قلم اشرح يا قلم عالدنيا وبيه عالدنيا وحالها اكتب يا قلم اكتب يا قلم اشرح يا قلب المعنى اللي فيه اه من الدنيا واحنا عايشين فيه لا الاخ بحب اخوه ولا البنت البعديه اه من الدنيا اه من الدنيا لو كانت الناس تقبل عذر بعضها لعاش اشوف هنا وسرور وقلوب راضية لبعضها لكن اعمل ايه وابليس في بعضيها لا الولد بتاع ابوه ولا البنت على بعضها اسألك يا الله يا خالق الانسان والنفس مسويها والنفس مسويها تحسن ختامنا يا رب وترد القلوب البعضيها ناس داخلها ايمان وناس الحق ماليها وناس بتتدخل اللي ليها واللي مش ليها وناس بتتدخل اللي ليها واللي مش ليها وناس على الدنيا المال بيغريها بتبيع الاهل والناس بتبيع الاهل والناس والاسره تنفيها ناس وناس وناس ناس قلوبها حجر وناس قلوبها ماس ناس قلوبها حجر وناس قلوبها ماس يا سيدنا الحسين يا سيدي عين باش الأمارة عم يا بيوم عيني وحد اسمه عيني وحد اسمه مال الولاية عيني والعطاء اسمه مال الولاية والعطاء اسمه رب العباد علمه ويعرفوا اسمه دخل بيبان الحب باللب ندى اسمه أوه أوه من الوعد اه ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل اللي عطاك ربنا اوعى من طمع نفسك يلي عطاك ربنا اوعى من طمع نفسك وابعد عن الشيطان وابعد عن الشيطان ودوس على نفسك عين الامر فيها قالوا امارة والامر فيه نفسك عيش مع روحك اوعى من هوى نفسك مدام سليم جواك ابليس ما ينافسك ابليس ما ينافسك ابليس ما ينافسك ادخل علم النفس ادخل علم النفس وتعلم البيانات وادرس علم الروح دي المعنى في العطاءات دي المعنى في العطاءات ساعة الامتحان تكرم او توهان والركع الختمات والركع الختمات ادخل ببنى ربنا عيني وتلي الآيات وابعد عن الشيطان دي النفس لها لعبات وابعد عن الشيطان دي النفس لها لعبات نادي يا سيدنا النبي دي الكعبة فيها صلوات دي الكعبة فيها صلوات واشرب من زمزم ده في الحرم دعوات في البيت المقدس ده القدس له شهادات في البيت المقدس ده القدس له شهادات في البيت المقدس ده للنبي أساسا أسسوا سليمان له في الإيمان درجات له في الإيمان درجات البيت المقدس عيني فيه الصلوات البيت المقدس القبلة الألوات القبلة الأولى والمعنى في الندهات البيت المقدس والنصر ليه بيانات انصرنا يا رب انصرنا يا رب اشفينا يا رب ارحمنا يا رب انت الحنان يا رب انت الحب يا رب انت الاجابه يا رب انت الحب يا رب يا رب يا رب يا رب انت الحنان كله انت الرضا بالقلب انت العطاء كله انت الرضا بالقلب انت العطاء كله يونس لما نداك يونس لما نداك الحطو سبح له من الظلمة نجاه والقلب يفرح له أيوب لما بلاه أيوب لما بلاه زاد العذاب دخله صبر على بلواه وانت اللي ناظر له وانت اللي ناظر له أيوب لما شفت زاد الحنان دخله قال أشكرك يا رب والشكر لك كله قال أحمدك يا رب والحمد لك كله والحمد لك كله يوسف في بطن الجب نادى وقال يا رب يوسف في بطن الجب نادى وقال يا رب سمع النداء مني سمع النداء مني سمع النداء مني ومرت السيارة لكن الإدارة مني وأنزلوا دلوهم للشرب منه لما رأوا يوسف لما رأوا يوسف سمعوا النداء منه من البر نجاه من السقيا نجاه عين العطا منه عين الرضا منه عين الحنان منه نادي ابراهيم الخليل واسمع ما جرى منه لما رموه في النار سمع ان ده منه كوني بردا وسلام عيني والسلام منه اجمل واحلى كلام من قلبي بقول منه حالي من القران وجد من القرآن شفايا من القرآن دوايا من القرآن يا رب كيف العمل والنفس من كان تضحك عليا تقول لي منصبك عالي اسألك يا ربي واللي بيسألك بالي أموت على كلمة التوحيد في الكتاب من لا قرأ علم الغرام ولا ضر ما ذاق يضحك عن مثل ما بان الدار جس الطبيب ما فصلي لي طبي فبكى علي عن رحمة لي حين جاد الطبيب جاد السعاد على الطبيب بنظرة هاجر الملك ليلا وأصبح فيها قال يا سعاد قرأ السعاد حني يا سعاد يا محلى الوداد والغرام صياد قرأ السعاد بجد ما أقرأ أقرأ لك نشرح فتقرأ لعب أنا في هوى أنا يسوع بحملي وبديكي واثق ولن أنسى ذكرك أنا في الصباح ولا الآن أنا متيم أنا متيم أنا مغرم ومتيم أنا في هواك أنا في هواك متيم ومبذل أنا في هواك أنا مغرم ومتيم والغير من عيني بالوصال قد انتهى أنيتك حبيبي يا حبيبي أمنيتك ما الأمين أجبتك هذا أمين هذا أمين هذا أمين مفارق بالموت حتى قالت وما يشفيك قلت لها اللقاء قالت وما يرضيك كنت لا غلبا قالت ومن كتمان كنت السابق قالت أعيد لك الوصال أنا قلت بس وما مقصدي من ذا التغسل حاجة إلا لنا إلا لنا ده ذا البساط وقد جلال